موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين نستعين زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين عنوان النهاردة كرامات الصالحين بعد الموت المتعارف عليه إن أي إنسان في الدنيا الكرامة بتاعته بتحصل له وهو عايش لكن المرة دي هنلتقي مع مجموعة من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حصلت لهم الكرامات بتاعتهم ولكن بعد ما ماتوا مش وهم عايشين الكرامة الأولى للصحابي الجليل عمرو ابن الجموح عمرو ابن الجموح كلنا عارفين القصة بتاعته ان هو أسلم بعد سن الستين سنة وكان أعرج شديد العرج وكان ابنه هو من ضمن أسباب إسلام عمرو ابن الجموح فلما أسلم عمرو بن الجموح طبعا ابنه اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح كان هو من ضمن الاثنين اللي اشتركوا في مقتل أبي جهل في غزوة بدر كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لكن عمرو بن الجموح مش مكتفي بأن ابنه ما شاء الله كان مشترك في قتل أبي جهل هو نفسه بنفسه يخش ويقاتل ويجاهد في سبيل الله رغم أن هو رفع عنه الجهاد لأنه هو رج- رجل أعرج شديد العرج ورغم ذلك راح يشتكي للنبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله إن بني هؤلاء طبعا الكلام ده كان في غزوة أحد إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله ولاده قالوا له أنت عايز تجاهد ليه ما احنا في ميزان حسناتك واحنا أربعة بنجاهد في سبيل الله وانت قاعد مستريح وربنا رفع عنك الجهاد يعني ليس لك أي ذنب بل أنت معذور عند الله فراح قال له إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله وإني قد اشتقت أن أرزق الشهادة في سبيل الله فقال النبي أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد أنت معذور أمام الله سبحانه وتعالى ثم نظر النبي إلى أولاده وقال وأما أنتم فدعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله فعمرو بن الجموح راح مكلم النبي كده على جنبه وقال له يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن فقال النبي أجل يا عمرو فدخل عمرو بن الجموح فقاتل فقتل فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمرو لكأني بك الآن أنظر إليك وأنت تطأ بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن الله أكبر فعلا إن تصدق الله يصدق الكرامة دي حصلت له بعد موته إن هو بمجرد ما مات رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطأ بعرجته في جنة الرحمن مش زي ما هي كمان صحيحة سليمة رجله اللي كانت عرجاء تحولت إلى رجل سليمة ودخل بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى الكرامة الثانية حصلت له برضه بعد موته بس ما حصلتلوش لوحده حصلت له هو وصديق عمره وحبيبه عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله الاثنين كانا متصافيين وكانا متواخيين ومتحبين في الله فلما قتل الاثنين في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفن من كتر اللي, اللي قتلوا في غزوة أحد 70 واحد فكان من قلة القبور وقل وقلة الأكفان يعني كان النبي عليه السلام يجمع بين الرجل والرجلين في قبر واحد فقال انظروا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما كانا متواخيين في الدنيا فادفنوهما سويا الله أكبر شفت قد ايه مراعاة النبي عليه السلام لأحاسيس الناس ومشاعر الناس إن هما الاثنين كانوا بيحبوا بعض في الدنيا وكانوا متواخيين في الدنيا خليهم الاثنين في قبر واحد مع بعض المهم إن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام اتدفنوا في قبر واحد بعد 46 سنة من الموقف دوت من دفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام حصل سيل في المدينة المنورة فالسيل دوت خرب القبر بتاع الاثنين بتاع الاثنين اللي هو عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فما كان من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إن هو قال لهم طيب طلعوهم من القبر وادفنوهم في قبر تاني عشان السيل برضو ما يضرش القبر اللي هم موجودين فيه فطلعوهم هما الاتنين من القبر كأنهم لسه مدفونين من ساعة واحدة والكلام ده كان بقاله قد إيه 46 سنة لدرجة إن عبد الله بن عمرو بن حرام كان مجروح جرح معين كده فيعني وكان حط إيده على الجرح قبل ما يموت فلقوه زي ما هو مدفون وحاطط ايده على الجرح فشالوا ايده من على الجرح وبعدوه فراح مرجع ايده مرة تانية وحطها على الجرح كما كانت والكلام دوت كان بعد قد ايه كان بعد 46 سنة عبد الله بن عمرو بن حرام احنا اتكلمنا عن كرامتين لعمرو بن الجموح وكرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام كان في كرامات تانية لعبد الله بن عمرو بن حرام كان ليه كرامتين تانيين يبقى كده عمرو بن الجموح ليه كرامتين وعبد الله بن عمرو بن حرام ليه ثلاث كرامات تعالوا نشوف الكرامة الثانية لعبد الله بن عمرو بن حرام قلنا عبد الله بن عمرو بن حرام ده والد جابر بن عبد الله اللي مشهور برواية الحديث عن النبي عليه السلام لما بنيجي نروي الحديث نقول عن جابر بن عبد الله أن النبي فعل كذا صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أبوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام في الليلة اللي كان صبح صبح تاني يوم غزوة أحد قال له يا بني تعلم أن أنه ليس مع النساء أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء وأوصيك يا بني بأخواتك التسع وأوصيك أن تسد ديني عني كان عليه دين كبير جدا وفي نفس الوقت سايب لجابر بن عبد الله تسع أخوات أصغر منه هو جابر كان عنده كم سنة كان عنده 14 سنة ونص ايه اللي خلاك تقول 14 سنة ونص لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز احدا من الصحابة ان يجاهد قبل 15 سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم رد جابر بن عبد الله في غزوة احد وقبله في غزوة الخندق فكان هو يعني معدل 14 سنة لكن ما كملش ال 15 سنة فالمهم هيسيب له حمل كبير قوي هيسيب له تسع بنات يربيهم ويجوزهم ويأكلهم ويشربهم وبعدين يفكر في نفسه وفي نفس الوقت جابر بن عبد الله نفسه يتجوز ونفسه في نفس الوقت كمان ينشغل بطلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يجد نفسه في مأساة إن أنا مش داخل أجاهد وفي نفس الوقت مطلوب مني إن أنا أربي تسع بنات وأجوزهم ومطلوب مني في نفس الوقت أسد الدين الكبير اللي على والدي حمل كبير قوي فجأة جابر بن عبد الله والحديث رواه مسلم فجأة كان أبوه بيقول له قبل بقى ما يقتل قال له وإني لا أراني إلا أنني سأكون مع أول من يقتل في غزوة أحد والفعل كان من أوائل المقتولين في غزوة أحد كان عبد الله بن عمرو بن حرام وهو رايح يجاهد في سبيل الله قال كلمة عجيبة جدا مسك السيف بتاعه وضرب بيه على الأرض وقال اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى يا رب خذ من دمي لحد ما ترضى عني ودخل فقتل فجيء به وهو مغطى حاول جابر انه يعني يكشف الثوب عشان يشوفه الناس رفضت لحد ما جه النبي وكشف الثوب عن وجه عبد الله بن عمرو بن حرام فصاحت امرأة صرخت فقال النبي من هذه قالوا بنت عبد الله بن عمرو بن حرام أو أخت عبده أو أخت عبد الله بن عمرو بن حرام يا إما أخته يا إما بنته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا دي كانت الكرامة الثانية لعبد الله بن عمرو بن حرام إن بمجرد ما توفي الملائكة بتظلله بأجنحتها إلى السماء الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى الكرامة الثالثة والعجيبة والجميلة جدا وردت في حديث رواه الترمذي بسند صحيح إن جابر بن عبد الله تألم جدا لما استشهد أبوه وبعدين قاعد يفكر أتجوز إزاي وأجاهد إزاي وأطلب العلم إزاي وأربي تسع بنات إزاي وأسد ديون والدي إزاي فجاء النبي فأراد أن يفرج هم جابر بن عبد الله قال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك قلت الله ورسوله أعلم قال يا جابر والله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر فإن الله قد كلمه كفاحا أي مواجهة ولكن ذلك لا يكون إلا بعد الموت فكلمه كفاحا وقال عبدي تمنى علي فقال يا رب أتمنى شوف بقى أتمنى إيه قال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية يا رب ردني للدنيا عشان أنال الشهادة مرة تانية وتالتة ورابعة أنا نفسي أتقتل من أجلك يا رب العالمين فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون قال رب فأخبر من ورائي فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله أكبر حاجة عجيبة جدا شيء يفوق الخيال دي كرامة كرامتين لعمرو بن الجموح وثلاث كرامات لعبد الله ابن عمرو ابن حرام كان في بقى كرامة برضو فيما بعد الموت أيضا كرامة ثابتة لأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبه قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك للنار ما تقولش كانوا تقدر زيهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا بنكمل في كرامات الصالحين بعد الموت يا رب اكرمنا يا ربي في الحياة وبعد الممات يا رب واكرمنا يوم لقائك يا رب العالمين بشربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين تعالوا نشوف كرامة جميلة قوي وعجيبة قوي لأسد الله شوف الكلمة لأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب والله الذي لا إله غيره وأنا أقسم لكم بالله إن الصحابي الوحيد الذي رأيته في المنام بشحمه ولحمه وشكله وكل تفاصيله كلها كاملة هو حمزة ابن عبد المطلب ده الصحابي الوحيد اللي شفته في المنام وشفت ورأيته يعني رأيته بنفس الهيئة التي قتل عليها ومنظره وشكله ولحيته وضخامة جسمه وقوة شخصيته شفته كاملا رضي الله عنه وأرضاه ربنا يحشرنا وإياكم يا رب العالمين مع حمزة سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء يوم القيامة حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله أول كرامة لحمزة بن عبد المطلب بعد موته أنه سيد الشهداء مش مجرد شهيد مش شهيد وبس سيد الشهداء يجي يوم القيامة الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن ثمرة وأجر وثواب الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه أول نقطة من دمه تنزل ترجع الصحيفة بتاعته بيضاء معلوش ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة ده أي شهيد أما حمزة فهو سيد الشهداء يوم القيامة يأتي يوم القيامة فهو يعني في في مقدمة الشهداء الذين يأتون يوم القيامة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الكرامة الثانية لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب إن, إن النبي وصفه بأن هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل بقى حضرتك لم والكلام ده كله زي ما قلت لك ليس من كيس النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بوحي من الله الى رسول الله ان جبريل ياتي الى النبي يقول له يا رسول الله حمزه هو اسد الله واسد رسول الله والنبي لما اخبر حمزه بكده كان حمزه بن عبد المطلب عايزكم تتخيلوا المنظر وانا متخيله لان زي ما قلت لكم انا يعني الوحيد الذي رايته في المنام ورب الكعبه تخيلوا منظره وهو ماسك سيفين في ارض المعركه وهو بيقاتل وبيقول انا اسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل حمزة مواجهة وإلا مواجهة ما كانش حد يقدر يواجه حمزة أبدا لكنه قتل غدرا قتله وحشي رضي الله عنه وارضاه وبقول رضي الله عنه وارضاه ليه لأنه تاب بعد ذلك وحسن إسلامه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ويعني الله غفور رحيم سبحانه وتعالى الم- الكرامة الثالثة لحمزة ابن عبد المطلب أنه بعد سنوات طويلة بعد 46 سنة برضه تقريبا أراد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن هو يحفر عينا من الماء عشان يوصل الماء من مكان لمكان لأن في أماكن جديدة اتسعت والمية مش واصلة لها بالمرة فأراد أن يحفر عينا من الماء بعد سنوات طويلة بعد 46 سنة من دفن الشهداء فقال له الناس يا معاوية لا نستطيع أن نحفر الماء أو أن أن نفعل هذا الطريق إلا على قبور شهداء أحد لابد ان احنا ننقل الشهداء ونوديهم مكان تاني وبعد كده نعمل بقى عين الماء ديت فأمرهم أن يخرجوا أجساد الشهداء وأن يدفنوهم في مكان آخر فكان من بين من أخرجوهم حمزة ابن عبد المطلب لما طلعوه من القبر بتاعه وطبعا كان هو مضروب بالحربة في آه، مكان في أسفل البطن فطلعوه فقدرا وهم بينقلوه المسحاء المكان اللي بيحفروا بيه أصابت طرف رجل حمزة بن عبد المطلب فجرحته فنزفت منها الدماء لقوا الدم نازل من جسده بعد دفنه ب 46 سنة هل ممكن واحد مدفون بقاله 46 سنة ممكن نلاقي دماء طالعة منه طبعا ده مستحيل ولا حتى بعد شهر حتى 46 سنة وما زالت الدماء كما هي في جسد أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب الكرامة الأولى أنه أسد الله وأسد رسول الله الكرامة الثانية أنه سيد الشهداء يوم القيامة الكرامة الثالثة إن الدماء ما زالت تجري في عروقه حتى وقتنا هذا حمزة ابن عبد المطلب آخر كرامة بنحكيها كرامة عامة بقى مش لحمزة فقط ولا لعبد الله بن عمرو بن حرام ولا عمرو بن الجموح إنما كرامة ثابتة عامة لشهداء أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا هقرأ لكم نص الحديث قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ركزوا معايا بقى في المعنى الجميل ده حاجة فوق الخيال والله العظيم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة الله أكبر وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل عرش الرحمن جل وعلا فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق مين يبلغ إخواننا اللي بيجاهدوا في سبيل الله اللي احنا دلوقتي في الجنة أحياء بناكل وبنشرب وما شاء الله وبنستظل وبنتمتع من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عند الحرب حتى ما حدش فيهم إيه يهرب من الحرب ولا يتكاسل ولا يزهدوا في الجهاد قال الله جل وعلا أنا أبلغهم عنكم فأنزلت الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الأول رواه أحمد بسند صحيح والثاني برضه رواه أحمد بسند صحيح بل قال النبي حينما أشرف على القتل يوم أحد أنا شهيد على هؤلاء الله الله على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لما يزكي حد بيقول أنا بقى شخصيا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا ويبعثه الله يوم القيامة يدمى جرحه الجرح بتاعه بينزل دم اللون لون الدم والريح ريح المسك الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شفنا قد ايه كرامات الصالحين بعد الموتى كرامتين لعمرو بن الجموح ثلاث كرامات لعبد الله بن عمرو بن حرام ثلاث كرامات لأسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب كرامة عظيمة جدا لشهداء أحد أكيد كل واحد فينا بيتمنى أن ربنا يكرمه في الدنيا وفي الآخرة أما عن كرامة الدنيا فكما قال الإمام ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة استقيموا ولن تحصوا الإنسان فينا محتاج انه فعلا حد يشجعه صحبة الخير صحبة الخير هتعينك وتعين حضرتك على ان احنا نستمر على الايمان والطاعة والتقوى والعبادة بفضل الله سبحانه وتعالى بدل ما نصحب اناس يبعدون عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى خلي اصحابك اناس يعينوك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة ويرزقنا وإياكم همة عالية في الطاعة وفي العمل همة في الصيام في القيام في العبادة في فعل الخير في الإحسان في حسن الخلق مع الناس في العمل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى والفوز بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يجمعنا وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته